ملأ القلب ففاض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اخواني في الله واحبابي في الله واخواتي في الله يعني يعني بعد اسبوعين انقطاع بسبب العمره والذهاب الى بيت الله الحرام بنعود تاني ونستأنف مع بعض الكلام اللي احنا كنا بدأناه قبل ما اسافر باسبوعين ثلاثه لو كنتوا تفتكروا كنت بقول ان احنا لازم نقف وقفه مع نفسنا يا جماعه الفتره اللي احنا فيها ديت الامه فيها نوازل كتير جدا زي ما احنا شايفين نازله سوريا وما ادراكم ما نازله سوريا نازلة مرشح الرئاسة المصري إسلامي ولا توافقي ولا ولا ولكن يا جماعة قبل ما اتكلم عن هذه النوازل في نازلة أخطر نازلة الواحد راجع من العمرة وهو مقتنع بيها نازلة تدهور المستوى الإيماني عند الملتزمين نازلة تدهور الإيمان في القلوب نازلة إن يا أخوانا دلوقتي أنا كل مرة باجي وبقول للناس دوس بنزين دوس بنزين دوسي بنزين أنا جاي النهاردة أقول لك دوس فرامل انا جاي النهارده اقول لك لازم تقف مع نفسك الموضوع ده مش ما ينفعش يكمل الاخ بيجي لك شغال في النت او شغال في جماعه خيريه او شغال في السياسه او شغال في حزب اسلامي يقول لك انا ايماني بيضيع انا قلبي بيموت انا بقع دوس بنزين دوس بنزين الاخت بتيجي انا انا شغاله في اي ثغر من ثغور الدين وخلاص انا حاسه ان انا ايماني بيضيع دوسي بنزين كل مره انا النهارده جاي اقول لازم ندوس فرامل في الواقع اللي احنا فيه ده لازم قلوبنا تتشحن يا جماعه لازم قلوبنا تتصل بالله يعني اللي, اللي بيشرب كوبايه كوبايه شاي وبعد ما خلصها سابها لو قام غسل الكوبايه بعد ما شربها على طول في ثانيه واحده شويه ميه وخلاص طب لو ساب الكوبايه لحد تاني يوم من غير ما تتغسل لا ده لازم يحط صابون ولازم بقى يمسح كويس من جوه الكوبايه طب لو ساب الكوبايه شهر من غير ما تتغسل لا ده محتاج كميه صابون اكتر ومحتاج شغل اكتر هو بالظبط كده يا اخوانا دي قلوبنا قلوبنا لما اثار الذنوب واثار الغفله واثار الدنيا تتراكم عليها لو انت على طول بتغسل قلبك اول باول وبتشحني قلبك اول باول اول ما تيجي تغسل قلبك هتلاقي قلبك سهل انه ينور تاني وسهل انه ينضف تاني ولكن لما بنسيب قلوبنا وبننسى قلوبنا وبنبطل عباده وبنبعد عن العباده يا اخوانا الموضوع مش بالجري دين ربنا مش باللي ينزل الاول واللي يجري اكتر واللي يشتغل اكتر يا اخوانا المسألة كلها فتح ربنا الامل في فتح ربنا سبحانه وتعالى مش عايزين نسيب قلوبنا لحد ما نوصل للمرحلة اللي نيجي نغسلها فيها اللي هي ما بتتغسلش لحد ما نيجي نوصل للمرحله اللي تيجي تفتحي القران فيها تلاقيكي ما عدتيش حاسه بيه لحد ما توصل للمرحله اللي تيجي تذكر ربنا فيها تلاقي قلبك خلاص مقفول لحد ما نوصل للمرحله ان القلوب ما عادتش بتستجيب مع العباده ان القلوب ما عادتش بتتحرك في الذكر ان القلوب ما عادتش بتتحرك لما تبص للسماء ان القلوب ما عادتش بتتحرك لما نقرا قران ان ما عدناش قادرين نصلي ركعتين في قيام ليل ان خلاص قلوبنا ماتت قبل ما تموت قلوبنا قبل ما تموت قلوب الملتزمين والملتزمات واللي بيحبوا دين ربنا قبل ما تموت نتيجة ان بقالنا سنة ومن قبل السنة دوس بنزين الشاب بيجي لك شغال في النت انا بنتكس انا بضيع انا بقع في معاصي سر دوس بنزين الشغل هو الدين كله بقى شغل فين العباده فين التربيه فين البناء فين انك انت تتبنى انك تتبني انك انت تعبد ربنا والعباده تطهر قلبك وتغير قلبك لاحظت يعني سبحان الله في القران لما بتلاقوا اخوانا صور القران بادئه بادئه بدايات شبه بعضها يبقى معناها ان المواضيع شبه بعضها يعني حاميم سبع سور بادئين بحاميم سموهم الحواميم يبقى السبع سور دول ليهم رابط واحد لقيت ان الف لام ميم في سور نزلت في مكه اولها الف لام ميم زي الروم زي لقمان وسور نزلت في المدينه اولها الف لام ميم البقره ال عمران طب ايه الرابط يا رب يا رب ده الروم ده الروم دي لله الأمر من قبل ومن بعد الله المهيمن على كل شيء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كل ذرة في الكون بتتحرك بأمرك يا رب مفيش حاجة في الكون إلا وانت مهيمن عليها يا رب الحرب العالمية اللي بين الفرس والروم في أول سورة الروم الله يملك نتائجها لقمان لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ربنا بيقول لنا انتوا عارفين قدرتي قد إيه انتوا عارفين علمي قد إيه انتوا عارفين هيمنتي على الكون قد إيه ده دي ألف لميم المكي ألف لام ميم المدني بقى البقرة وآل عمران حاجة تانية سورة البقرة والاقتصاد والسياسة والجهاد والمعارك والدول والشبهات وإقامة الدولة إيه الرابط ما بين دي وما بين دي كأن ربنا بيقول لنا اوعوا تدخلوا مرحلة ألف لام ميم المدني مرحلة بناء الدولة اللي احنا فيها الوقت والسياسة ومين هيبقى الرئيس ومش مين هيبقى الرئيس من غير ما يكون معاكم مشاعر ألف لام ميم المكي من غير ما يكون معاكم مشاعر يقين في قدرة ربنا واتصال القلوب بربنا يا اخوانا لو نزلنا السياسة من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة لو نزلنا الدعوة من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة لو نزلنا التربية والحياة كلها من غير نظارة العبادة هنضيع ومش هنوصل لحاجة اوعوا تخلعوا النظارة ايها الملتزمون والملتزمات اوعوا تخلعوا النظارة اللي عايزين توصلوا لربنا اوعوا نظارة العبادة زي ما قلت لكم اللي لابس نظارة كعب كوباية لو شلتها منه ومشيته وسط العربيات هيتوه وهيتبهدل ومش هيقدر يمشي وسط العربيات اهو ده احنا من غير نظارة العبادة ده احنا من غير نظارة القرآن ده احنا من غير نظارة الذكر ده احنا من غير نظارة الاتصال بالله الف لام ميم المكي بتديك نظارة ان الله هو اللي بيده كل شيء الف لام ميم المدني بتقول لك ابني دولة كأن ربنا بيقول لك اوعى تنزل السياسة والواقع والاقتصاد والجهاد من غير مشاعر لله الامر من قبل ومن بعد يا شباب في حاجة غريبة جدا تلاقي ربنا في سورة البقرة اللي كلها بتتكلم عن بناء الدولة والتنمية والعلم وال... والانطلاق في الدنيا والسياسة والاقتصاد تلاقي المقدمة بتاعتها ايه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن الذين يؤمنون بالغيب إيمان ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عبادة يعني ايه يا رب يعني مين اللي هيبني الدول المؤمن العابد مين اللي هيبني الدول يا رب المؤمن العابد تلاقي صورة زي سورة الأنفال اللي بتتكلم عن الجهاد وغزوة بدر والغنائم وازاي ان الأمة تبقى أمة واحدة والأسرة ونتعامل ازاي صورة جهادية رهيبة والخونة ونعمل ايه مع الخونة والقتال في سبيل الله تلاقي أولها ايه تلاقي أولها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ده الإيمان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون العبادة كأن المعنى مين اللي هيجاهد يا رب المؤمن العابد المؤمن اللي اتربى في العباده مؤمن الياسين اتربى في الصومعه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى من اقصى المدينه بيعبد ربنا ده لما نزل عمل بطوله ربنا خلدها في القران ليوم القيامه لانه نازل قلبه منور نازل ينور حياه الناس بحسها في قول الله عن سيدنا زكريا وهو خارج على قومه فخرج على قومه على على دي تحسسك ان في طير او نسر جاي من فوق ونازل يحط بقى بين الناس فخرج على واحد جاي من فوق واحد عالي واحد جاء قلبه متصل بالله وخارج للناس ينور حياتها بالاتصال بالله يا جماعة عايزين نحقق عالة دي عايزين قلوبنا تتصل بالله سبحانه وتعالى تلاقي اول سورة لقمان تتكلم عن تربيه الاطفال واذ قال لقمان لابنه وهو يعظ وخطوره التربيه تلاقي اولها الف لام ميم ها تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون المؤمن العابد هو اللي هيقدر يربي المؤمن العابد هو اللي يقدر يدعو المؤمنه العابده هي اللي هتقدر تجاهد المؤمن العابد هو اللي يقدر ينزل في السياسه ارجوكم ايها ال... يعني ايها الملتزمين والملتزمات ارجوكم يا اخواني ارجوكم يا اخواتي في الله اقفوا مع نفسكم دوسوا فرامل شويه المطحنه اللي احنا فيها ديت اللي القلوب بتروح منها لما الواحد بيروح عند الحرمين ويبدا يعبد ربنا كده بصدر هادي كده ما هواش ملهوف ما عندوش الصبح حاجه والظهر حاجه والساعه 12 بالليل حاجه والفجر حاجه والساعه 8 الصبح حاجه لا بيعبد بقلب هادي وبيطوف حوالين الكعبه ويقعد في الروضه ويقرا القران بيحس ان الدنيا نورت تاني ان النور جه تاني انما اساس دوس بنزين دوس بنزين شغل شغل شغل شغل طب وبعدين وفين العباده وفين الايمانيات الوقفه بتاعه النهارده وقفه مع العباده اخطر معنى خرجت بيه من العمره اللي فاتت ديت ان اوعى تعول على جهدك اوعوا تعولوا على فكركم وتخطيطكم عايزين نعول على فتح ربنا ان لو ما جاش الفتح من فوق ما هيش نافعه الواحد بيبقى يعني حزين يا رب ده 6 مليار كافر هندعوهم للالتزام امتى 8 مليون كافر بيموت على غير التوحيد كل شهر يا رب المسلمين هيهدى يا رب الشباب وملايين الشباب دول هيعرفوا الاسلام امتى والالتزام امتى يا رب الملتزمين دول هيتحولوا لجنود ليك امتى والواحد رسالة حياته في الحياة ان غير المسلم يبقى مسلم وده اي مسلم صاحب رسالة غير المسلم يبقى مسلم دول 6 مليار وغير الملتزم يبقى ملتزم ودول مئات الملايين والملتزم التايه يبقى جندي من جنود ربنا امتى يا رب الواحد لما راح هناك قعد يضحك على نفسه ضحك يعني انت زعلان لانك انت فاكر انك انت عايش شويه جري زياده عشان المشاكل دي تتحل المشاكل دي فوق طاقه البشر كلهم المشاكل دي لو ما نزلش الفتح اذا جاء نصر الله والفتح ربنا بيقول للنبي كده اذا جاء نصر الله هي فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى اذا طب الفتح ده ينزل على مين هي ديت اكتر ايه الواحد خرج بيها من العمره اللي فاتت الفتح بينزل على مين مين اللي يستاهل الفتح العابد المتصل بالله اللي قلبه متصل بمولاه اللي قلبه مليان رحمة على الخلق اللي صدره سليم تجاه اخوانه ده اللي ربنا هيختاره ده اللي ربنا هيفتح عليه ده اللي ربنا هيستعمله شوفوا يا اخواني معايا بقى الايات الرائعة ده قال تعالى ولقد اتينا داوود منا فضلا منا ده من فوق اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتجاب من تحت اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتجاب بالدراع ده من فوق ولقد اتينا داوود منا فضلا صوت الجبال والطير تسبح معاه قلب لما يسبح ربنا الدنيا تسبح معاه ملك جيوش جهاد مملكة نبي الزبور ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير يا في ناس عبادتك كده يا رب يا جبال اوبي يعني ايه اوبي يقول لك اوبت الابل اذا سارت من الفجر الى الغروب يعني من الفجر للمغرب قاعده ماشيه بلا انقطاع سيدنا داود كان ممكن يعبد ربنا يا اخوانا طول النهار من الفجر للغروب انت متخيله منظره وهو من قبل الفجر بساعه ولا حاجه طالع وسط الجبال لوحده وطالع على قمة جبل ما حدش معاه في الدنيا غيره عشان عند وقت الفجر يبقى موجود على قمة الجبل ما فيش حواليه غير الجبال والطيور ساعة ما بتبدأ تبكر ويبدأ يسبح ربنا من الفجر لحد المغرب من قوة قلبه في التسبيح الجبال والطير تسبح معاه يا جبال الله يأمر الجبال يا جبال عشان داود يا رب عشان العبد الوحيد ده هو اللي قاعد على الجبال انت ما تعرفش ده غالي عندي قد ايه انتوا ما تعرفوش اللي بيعبدني ده غالي عندي قد ايه طب يا رب ما الجبال بتسبح والطير بتسبح ليه يا رب يسبحوا بصوت يسمعوا داوود لان ربنا بيحب ان عبده يعبده فلما عبد لما بنيجي نعبد ربنا عباده قويه فيها علو وهمه ربنا من حبه انه يثبتك وانه يثبتك بيورينا ايات عشان نثبت تخيل كده كنت بقول لاحد اخواني في الحرم المدني تخيل لو انت كده قاعد تسبح قلت انا اسبح ربنا من الفجر للغروب وانت بتسبح لقيت العواميد بتسبح معاك والسجاجيد هتسيب الورد ده تاني قال لي لا يمكن اسيبه تاني اهو ده اللي ربنا عمله مع سيدنا داوود عليه السلام ان ربنا من من حبه لانك تعبده لما سيدنا داوود علت همته في العباده بهذا المنظر ربنا جعله يسمع تسابيح الخلائق من حواليه عشان يثبت على هذه العباده يا جبال اوب يا جبال شوف هيمنه ربنا على الكون كله كل حاجه عبيد عند ربنا يا جبال ربنا معانا يا اخوانا يا اخوانا لو احنا مع ربنا الجبال معانا لو احنا مع ربنا الكون معانا لو احنا مع ربنا ملائكه السماوات معانا لو احنا مع ربنا جبريل جناح واحد من اجنحته شال سبع كرة وهبدهم على الارض معانا لو احنا مع ربنا سبحانه وتعالى نخاف من مين يا جبال اوبي معه والطير طب لما عبد العبادة دي بقى حصل ايه ها عنوان الحلقة وألنا له الحديد وألنا له الحديد جت بعد يا جبال أوبي معه والطير بعد العبادة العظيمة دي ربنا بيقول لك شوف بقى لما عبد عملت له ايه يا اللي عايزين في السياسة يلين ليكوا الحديد يا اللي عايزين تخلصوا وربنا يكنس لنا بقى بتوع المجلس العسكري وشوية المفسدين اللي قاعدين في الارض في مصر على اختلاف اشكالهم واتجاهاتهم اللي عايزين ربنا يحرك لنا الجبال من مكانها يا جبال أوبي معه والطير لما عمل العبادة دي كان المتوقع بقى يحصل ايه شوف ربنا عمل له ايه وألنا له الحديد ده مش قوة بشر دي يا رب ومين قال لك انك لما تعبدني هتفضل تواجه الحياة بقوتك ده انت لما تعبدني هتخرج من قوتك لقوتي ده انت لما تعبدني هتخرج من ترتيبك وتخطيطك لترتيبي انا ليك بقى سيب مولاك بقى يرتب لك سيب مولاك بقى سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب سيب مولاك بقى يمدلك يمدك بمدد من عنده يا اخوانا العبادة دي ما ينفعش سياسي اقتصادي تنموي داعية مجاهد عالم ما ينفعش نسيب العبادة ملتزم عايز توصل اللي عايز يوصل لربنا العبادة اعظم طريق اول حاجة يبقى في صلة بيننا وبين ربنا بيها عبادة ربنا يا جباله اوبي معه والطير المشهد الرهيب ده تتخيلوا يا شباب تتخيلوا يا بنات بقى وسيدنا داود نازل بقى من على الجبل وراجع بعد كل اليوم الحافل بالتسبيح ده تتخيلوا بقى هيحصل ايه شوفوا بقى ربنا بيقول لك نازل بقى عملت له ايه والنا له الحديد ها انا اعمل سابغات وقدر في السرد يعني ايه ربنا فتح عليه بطريقه صناعه الدروع اول واحد صنع دروع في البشريه قبلها كانت صفائح حديد مش دروع نعمل صبغات بقى صبغات يعني الدروع تبقى مغطيه الجسم كله وقدر في السرد السرد الحلقات بتاعتها قدرها بقى واحبكها بقى واعمل دروع البشريه عمرها ما شافتها بقى يا داوود واعمل بقى اسلحه حربيه البشريه عمرها ما تخيلتها يا داوود بقى وابهر البشر لما تخرج لهم السلاح الحرب الرهيب ده ابهر البشر يا داوود مش بيه بيك مش بعلمك لانه مش علمك ابهر البشر يا داوود باللي بيعبد ربنا ربنا بيعمل له ايه باللي بيعبد ربنا ربنا بيديله ايه وألنا له الحديد ده فتح ربنا للي بيقبل على ربنا ده فتح ربنا للي بيعبد ربنا انا اعمل سابغات وقدر في السرد ربنا بيحيله طريقه صناعه الدروع وقدام الناس الدروع ديت داوود صنعها ولكن الدروع ديت عطاء وفتح من فتوحات ربنا على داوود لما لما داوود عبد ربنا سبحانه وتعالى انا اعمل سابغات وقدر في السرد طيب بعد كده بقى ها واعملوا صالحا يعني ايه يعني اوعوا الفتح يشغلكم عن سبب الفتح يا طيار يا اسلامي اوعوا لما يتفتح لكم البرلمان والسياسة والاحزاب الاسلامية والدعوة تتفتح في الجامعات والنوادي والمؤتمرات في الشوارع زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا عايزين تدعوا تدعوا اوعوا اوعوا الفتح ده هو يشغلكوا عن سبب الفتح سبب الفتح يا جبال قوبي معه سبب الفتح العباده لما العبادة جت جد الفتح ألنا له الحديد وفتحنا لهم أبواب الدعوة وفتحنا لهم أبواب الجهاد السياسي وأبواب المناصب لتطبيق شرع ربنا اوعى بقى يا داود لما تفتح لك الأبواب دي تنسى واعملوا صالحة يبقى ربنا بيذكره تاني بعد الفتح اوعى تنسى اللي اتفتح عليك بسببه اعملوا صالحة اني بما تعملون بصير كل اللي انتم بتعملوه ده تحت بصر الله سبحانه وتعالى ده مش احساس بقى ينشطك قوي ده مش احساس ينشطك على العبادة قوي اني بما تعملون بصير يعني انا وانتوا دلوقتي تحت بصر الله يا اخواني انا وانتوا دلوقتي ربنا يرى قلوبنا ويرى السنتنا ويرى ويسمع ما نقول سبحانه وتعالى طب لما اعملوا صالحا بقى لما داود بقى وسليمان وقال داود عبدوا ربنا واستمروا في العبادة حصل ايه استمرت الفتوحات بل زادت الفتوحات انا عايزكم تشوفوا ترتيب الايات الخطير الترتيب الخطير بتاع الايات طيب يبقى اذا يا جبال اوبي جت قالنا له الحديد طيب واعملوا صالحا جه بعدها ايه بقى ولسليمان الريح ايه ده غدوها شهر ورواحها شهر يعني اللي الناس تقطعه في شهر الريح دي تقطعه في ساعه يعني الريح دي غدو ساعه اول النهار ورواحها ساعه اخر النهار الساعتين دول تقطع فيهم من البشر بيقطعوا في شهرين يعني ايه ربنا بيوفر لك الزمن العبادة ديت هتخليك بتعامل بمقاييس زمنية تانية تلاقي ال الانجازات اللي انت عملتها دي كلها جبتها ازاي انت ازاي لحقت تعمل كذا وتعمل كذا يا جماعة ده خلاص بقى ده قدرة تانية يا اخوانا انتوا فاكرين ده بقدرة فلان اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد القوة العظيمة المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى ذا الايد انه اواب كان بيؤوب باوراد العباده الى الله فربنا سبحانه وتعالى بسبب عبادته خلاه ذا الايد اللي عايز يبقى عنده عزيمه في الدين اللي عايز يبقى عنده عزيمه في الانطلاق الى الله اللي عايز يبقى عنده عزيمه في الدعوه اللي عايز يبقى عنده عزيمه في اي عمل من اعمال الدنيا او الدين اهو انه اواب الحل اوراد العباده اللي الانسان ما يفرطش فيها ابدا واعماله صالحه اني بما تعملون بصير ها النتيجة ايه بقى يا رب لما العبادة استمرت ولسليمان الريح لاجل سليمان بقى وعشان ينصر سليمان وعشان سليمان يبقى معاه امكانيات ينشر بها دين ربنا في الارض غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر عين النحاس ربنا خلاله النحاس دايب يعمل منه اللي هو عايزه ويبني منه اللي هو عايزه وعسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ايه ده ده الجن دول قوه ثانيه خد الجن ده ممكن يروح الهند ويجي لك النهارده قبل ما قبل ما المغرب يجي القوه دي كلها عشان عبادته و أسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أنا عايزكم تتخيلوا بسبب عبادتهم ربنا عمل لهم إيه قوة قدرة فوق قدرة البشر ألنا له الحديد علم فوق علم البشر اداهولهم اعمل سابغات وقدر في السرد خرق قوانين الزمان غدوها شهر وروحها شهر خرق قوانين المكان ومن الجن من يعمل بين يديه يروحوا بلاد ويرجعوا ويطلعوا للسماء الدنيا وينزلوا في قد ايه تخيلوا يا اخواني تخيلوا كل ده بسبب العباده يعملون له ما يشاء الله الايه دي كان يعني بتبكي الواحد كتير يا سلام يا رب يا رب عايزين عايزين رجاله يا رب ينشروا الاسلام في افريقيا و... وفي امريكا الجنوبيه 19 دوله اللي بيتكلموا بالاسباني دول لا حد فاكرهم ولا معبرهم الا قليله ومستعدين للاسلام بيكرهوا اليهود زينا و... وبيكرهوا امريكا زينا ومستعدين مستعدين للاسلام تربه خصبه يا رب عايزين رجاله يا رب للد... للدعوه عايزين رجاله ال 40% من شعب مصر اللي بيناموا من غير عشاء وبيناموا من جعانين يا رب عايزين يا رب رجاله عشان يا رب عشان عشان الجهاد يا رب عشان فلسطين عشان المسجد الاقصى عايزين رجاله فلما الواحد يقرا يعملون له ما يشاء ربنا اداله اللي ينفذهم اهداف الدين في الارض لسيدنا سليمان من محاريب بقى العباده ومساجد يعني وتماثيل يعني في يعني قول اي امثال ما يحدث في الارض حتى يعلم الحق من الباطل عشان جيوش الجهاد توجه يعني الدعوه الى الله وشفان كالجواب وقدور الراسيات يعني موائد طعام اطعام طعام رهيبه هائله للدنيا كلها يعني تخيلوا يا جماعه سيدنا سليمان ربنا اداله ايه طب بعد كل العطاء ده بقى ها اعملوا آل داوود شكرا يعني ايه يعني خدوا بالكم بقى انا اديتكم ده بسبب العمل الصالح وبسبب العباده اوعوا تتشغلوا عن ده اوعوا تتشغلوا عن العباده بالفتح طيب عايزين تزيدوا اه يا رب عايزين الفتح يستمر ويستمر ايوه يا رب عايزين العطاء يتنزل ويتنزل ايوه يا رب عايزين تبقوا دايما في زياده ما تنزلوش يا اخوانا يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله يعني انا هجيبها لكم حتى في الايه في الدنيا بل في الفساد حتى بعيد خالص تلاقوا يعني ممثلين يعني من تلاقوا ممثل مثلا كوميدي طلع مثلا من الستينات لحد دلوقتي نجم ولحد دلوقتي يقول لك ده ده اكتر مش عارف نجم الشباك ده الفاظهم يعني وبتعبيرات وتلاقي ممثل كوميدي ده طلع مثلا ووقت ما طلع كسر الدنيا وبعد كده اطفى ولا حد عاد فاكره اهي دي ان في واحد بس ده ده, ده استدراج ولا اعوذ بالله انما حتى في الدين دي سنن لربنا ان ممكن واحد ربنا يفتح عليه ويستمر الفتح ويعلى ويزيد ويزيد وهيفضل يزيد مش هيقل وواحد تاني يفتح عليه وشويه وينزل اللي نزل ده نزل ليه لان السبب اللي اتفتح عليه بسببه سابه اتشغل بالفتح عن سبب الفتح يعني عبد ربنا قوي فربنا فتح عليه في الدعوه فقام جري في الدعوه ونسى العباده قام رايح منه فتح الدعوه اجتهد في في العباده قوي فربنا فتح عليه في الاستعمال لاسره الدين اتشغل بالشغل عن العباده قام رايح منه الاستعمال يعني القضيه قضيه ايه عايزين تزيدوا بقى اه يا رب عايزين الفتح يستمر ايوه يا رب اعملوا ال داوود شكرا لان لئن شكرتم لازيدنكم استمروا في العمل الصالح يعني الايات لو حللناها كده هنلاقيها ايه هنلاقيها يا جبال اوبي معه يبقى العباده العباده لما جت النا له الحديد واعمل سابغات جت الفتح جه لما الفتح جه ما سابوش العباده واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير فلما العباده زادت الفتح زاد ولسليمان الريح وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه فلما الفتح زاد زادوا في الشكر وزادوا في العمل الصالح يعملوا آل داود شكرا عشان ما يقلوش أبدا ويفضلوا في زيادة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى قضية العبادة يا جماعة قضية العبادة قضية خطيرة قوي قضية عبادة ربنا يعني أنا عايز أقول ستات البيوت أخواتنا ستات البيوت اللي كل واحدة عندها عيلين ثلاثة ولا ولا ولا مسؤوليات ولا مشاغل ومحتاسة فيهم لا عارفة تعبد ولا عارفة تعمل حاجة قاعدة تجري يا بنتي ده أنت عبادتك ساعة ولا ساعتين في اليوم ربنا يجمع ليكي شأنك كله بايه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي وانا عندي دقيقة انا نفسي والله وحاسه ان انا ما عدتش ملتزمة ولا عاد عاد ال ال ال ال النقاب ده قماش على وشي وخلاص ده انا لا عدت ملتزمة ولا عدت ولا عاد اصلا احلام زمان في العبادة والايمان عادت في حياتي يا بنتي شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا داود ايه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد الايد ده لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة غير أولي الايدي أولي الايدي دي يعني اياد كتير يعني ايه عندهم عزيمة كأن 100 ايد اشتغلت مش كأنها ايد بشر واحد انما ربنا بيقول على داود اذكر عبدنا داود ذا الايد الايد دي لم تذكر في القرآن الا مرة واحدة بس كمان مع الله مع قدرة الله والسماء بنيناها بأيد أيد دي قدرة الله سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول لك أنا أمديت داود من قوتي لما عبدني عايزين تواجهوا الحياة بقوة الله اعبدوا ربنا ذا الايد انه اواب بسبب العبادة انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق معه لما كان مع الله ربنا خلى كل حاجة معاه وكل حاجة تلين ليه وكل حاجة تترتب ليه والابواب كلها تتفتح ليه ان يا جماعه هي عامله زي ايه زي واحد واقف قدام باب قاعد يخبط راسه في الباب ما بيفتحش يديله باللكاكيم لحد ما عظم ايده يتكسر ما بيفتحش يرزع برجليه لحد ما رجليه تهرب ما بيفتح يا حبيبي ولا هيفتح بعد 50 سنه ليه الباب ده له مفتاح مش هيفتح غير بيه لازم تجيب المفتاح هتعمل كده الباب هيتفتح ابواب فتوحات ربنا مفتاحها العبادة هتعبد هتتفتح هتعبد هيتفتح عليك هتعبد هيصب الرزق هتعبد هيبقى ليك الكرامات والعطاءات هتعبد مسيرة العمل الاسلامي هيبقى طريقنا زي زي السكينة في التورتة كده مفيش حاجة قدامها هتعبد هيقول لك يا عم ده بيقولوا السكاكين ومش السكاكين يا عم مثل تشبيه هتعبد هت... هنعبد ربنا سبحانه وتعالى شوفوا ولايه ربنا لينا وشوفوا اصطفاء ربنا لدعواتنا وشوفوا ولايه ربنا لدعواتنا الواحد يا اخوانا في طريق الدعوه والله يا اخوان ياما شاف فتوحات يقف لها شعر الراس ولو ان ما عادش في شعر الراس بعد العمره ياما الواحد شاف فتوحات يرتجف ليها القلب يا رب ده احنا كنا امبارح يتامى ومساكين يا رب الدنيا تتفتح وابواب الدعوه تتفتح رغم اهل الباطل كده في لحظه اعبد وشوف يكون اليوم اللي قبلها او الفتره اللي قبلها كلها عباده وياما شاف يا اخواننا فترات اغلاق وانغلاق السبب هنا ايه تلاقي ضعف العباده ضعف الاتصال بالله سبحانه وتعالى او سوء العلاقه بيننا وبين بعض او ضعف ما هي حاجتين الصله بالله والصله ببعض لو الصلة بالله باظت الفتح يروح ولو الصلة ببعض باظت الفتح يروح خدوا بالكم الاثنين دول يا ابناء التيار الاسلامي الصلة بالله والصلة ببعض رحماء بينهم دي لو باظت خلاص هيتنزل علينا رحمات ليه والصلة بالله يا جبال اوبي معه لو باظت هيتنزل عليك انت ليش معنى انت يعني عبادة ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن دي اخطر آية الواحد خرج بيها من العمرة يعني على آيات عظيمة عظيمة عظيمة يا اخوانا سيدنا داود عليه السلام ربنا الآيات فيها معنى رهيب جدا معنى فعلا يوقفك ويأذك سي... ربنا بيجيب لك سيدنا داود من بداية قصته يا جبال أوبي معه وهو رايح الجبال وقاعد يسبح سيدنا داود يا جماعة بعد كده بقى ملك سيدنا داود ده اقام مملكه سيدنا داود ده نجمه اللي على علم اليهود دي نجمه داوود رمز للمملكه اللي اقامها داوود سيدنا داود اقام مملكه يا جماعه العباده بنت دول العباده اسست دول العباده رفعت دول العباده اقامت ممالك يا اخوانا احنا مستهينين بالعباده اهي طب والقصه اللي بعد قصه يا جبال وهو معاه لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه سبأ اللي اسلمت على ايد سليمان بعد سليمان ما مات بقى وبدا بقى ايه يبعدوا عن العباده ويبعدوا عن كلام ربنا لقد كان لسبأ في مسكنهم شوف ربنا بيقول على وطنهم ايه مسكن ربنا ما قالش في بلدهم هي في مسكن ايه المسكن ده اللي هو البيت اللي جامعك مع مراتك مع اولادك سكن تخيلوا ربنا بيوصف الالفه اللي كانت بينهم شكلها قد ايه زي مصر زمان والناس خايفه على بعض والوقت ومحدش معبر حد في مسكنهم امنين في سكن على رزقهم وعلى امنهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية يعني ما فيش دولة في الدنيا زي زيهم في الأمن وفي الرزق وفي الرخاء الواحد لما بيسمع الكلام ده بيفتكر الخليج زمان زمان في الرخاء وبيفتكر الوقت والأزمات اللي هم فيها لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال لما يبقى الرخاء الزراعي لدرجة ان ما ينفعش تحفر طرق غير بين الأراضي الزراعية فتبقى ماشي في الطريق يمينك وشمالك أراضي زراعية كلوا من رزق ربكم واشكروا لا اشكروا ازاي اعملوا آل داوود شكرا اعبدوا بقى اعبدوا واشكروا لا بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا بعدوا عن عبادة ربنا ارسلنا عليهم سيل العرم مزقناهم كل ممزق يعني ايه يعني قصتين ورا بعض قصة بتقول لك العبادة اقامت دول وقصة بتقول لك العبادة هدت دول قصة بتقول لك العبادة اقامت ممالك وقصة بتقول لك العبادة هدت ممالك العبادة يا اخوانا طب انت بتقول عبادة انت بتقول يا داو... يا جبال اوبي معه الله والله الايه جميلة بس يا عم مين اللي يقدر يعمل الكلام ده مين اللي يقدر يعبد العبادة ديت يا جبال اوبي معه ما هو انت لو في قلبك معرفة ربنا هتعبد ربنا للنهار يا جماعة نفس الصورة ديت اللي هي صورة سبق ديت لو تشوفوا ربنا بيتكلم عن نفسه ازاي سبحانه وتعالى كلام الله عن الله بقى المعاني ديت لما دخلت في قلب داوود داوود عبد ربنا العبادة العظيمة ديت المعاني دي معاني معرفة ربنا ربنا في القرآن بيكلمك عنه لحد ما يبهرك لحد ما خلاص تقع من طولك مفيش قلب يستحمل كلام الله عن الله في القرآن ابدا والله يا اخوانا اللي يفهم او قلبه يحس بكلام الله عن الله في القرآن ممكن يقع من طوله ما يقدرش يستحمل ده ربنا لما يكلمك عن جلاله ولا ملكه يقول لك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض له ده حرف نزع ملكيه من الكون كله وانا بقراها كده في الحرم حسيت ايه ده قصور الملوك و... واموال الاغنياء كل ده مش بتاعتهم يا نهار ابيض حسيت ان الدنيا كلها واقفه قدامي حفاة عراه حفاة عراء انا مش مستني لحد يوم القيامه ما يجي عشان اشوف البشر حفاة عراء انا من الوقت شفت حقيقتهم انا من الوقت عرفت ان الكل حفاة عراء ان ربنا هو الملك الوحيد سبحانه وتعالى القرآن لما يكلمك عن علم ربنا شوف يقول لك ايه يقول لك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين يا رب مثقال حتة البتاع ده ايه حته البدع ديت لا يعد تعزب عنه لا تغيب عنه ولا تخرج عن سيطرته وهيمنته ولا تخرج عن علمه ولا تقدر تنفصل عن عن عطائه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذره يا رب ده احنا مش بنتكلم دلوقتي في البشر ولا بنتكلم لا ده احنا بنتكلم في مثاقيل الذر يا اخوانا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده وما من دابة في الأرض ولا طائر يطائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء يا رب حتى الديدان والحشرات والهوام والطيور ليها كتاب بيتكلم عن عمرها وقصتها وحياتها وموتها وأجلها ورزقها ايه العلم ده مثقيل الذره يا جماعه الا في كتاب مبين مفيش مثقال ذره في الكون ما هوش في كتاب مبين مفيش مثقال ذره في الكون خرج عن انا مش بكلمك دلوقتي عني وعنك وعنك انا مش بكلمكم عن علم ربنا بينا وباحوالنا انا بكلمك عن علم ربنا بمثقال الذره اللي في السماوات والارض لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ربنا لما يكلمك عن نفسه يذهلك يذهلك بعظمه ربنا سبحانه وتعالى وبجلال ربنا سبحانه وتعالى الموضوع انا خايف يخرج عن ايدينا موضوع العبادة وعظمة العبادة ولكن المعاني دي تعرفك بقى ليه يا جبال أوبي معه المعاني دي تعرفك ليه يا جبال أوبي معه ليه داود قدر يصبر على العبادة دي كلها لأنه عارف هو بيعبد مين عارف بيعبد مين لقيت في سورة لقمان لقمان بيقول لابنه ايه بيقول له يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل قد كده اهو قد كده ولا اصغر ده سنتوفة السناتيب كده اهو فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض لو انت الذنب بتاعك قد كده اهو وعملته في بطن جبل لو انت الحلم بتاعك اللي نفسك فيه قد كده اهو وتايه في السماوات بينك وبينه زي اللي بينك وبين المريخ لو انت كده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لو ذنب ربنا هيجيبه لو حلم ربنا هيجيبه لك لحد عندك لو طاعة ربنا هيجيبها لك في الميزان لحد عندك يأتي بها الله إن الله لطيف خبير طب لما قال له من هو الله بعدها على طول إيه يا بني أقم الصلاة بعدها على طول يا بني أقم الصلاة يبقى لما عرف هو هيقف بين ايدين مين قال له بقى اقف بين ايدين ربنا بقى قال له بقى اعبد ربنا سبحانه وتعالى العبادة يا اخوانا لما ربنا بيقول لسيدنا موسى في القرآن وانا اخترتك وانا اخترتك طب يا رب اشمعنى موسى ارجع بقى قبلها بايتين وموسى بيقول لقومه اه ساتيكم منها بخبر او بقبس او اجد على النار ايه هدى او اجد على النار هدى يعني بيقول لهم انا بعض التف... بعض المفسرين قال لك هدى هنا يعني هدى في الدين مش في الدنيا طب ده موسى في الظلام وفي الجوع وفي المتاهه وفي الكرب وفي البرد وبيفكر انه يوصل لربنا اللي مهما كانت ظروفه الدنيويه وبرضه بيفكر اوصل لك ازاي يا رب ده اللي ربنا بيختاره ده اللي ربنا بيصطفيه ده اللي ربنا بيقول له انا اخترتك عشان كده موسى بعدها قال ايه بقى ها موسى بعدها بيقول له ربنا قال يا رب اشرح لي صدري في سوره طه ربنا بيقول له اذهب الى فرعون قال له طب يا رب اشرح لي صدري ده الطريق صعب قوي ويسر لي امري ده العقبات كتير قوي واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا رب انا عايز ابقى فصيح قوي واجعل لي وزيرا من اهلي انا عايز اعوان يا رب جماد قوي اشدد به ازري واشركه في امري كي ندعو إليك كثيرا ونعمل لدينك كثيرا لا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ليه سيدنا موسى عارف ان العبادة هي سبب الفتح عارف ان الصف لو بقى عابد ربنا هينزل عليه اعظم الفتوحات على الاطلاق عارف قيمة العبادة يا اخواني عارف عظمة العبادة وخطورة العبادة الخطيرة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في سورة الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم متحركين إن في هذا لبلاغا لقوم مجاهدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يا رب العبادة يعني يا رب بتقول لنا لبلاغا يعني ده اللي هيبلغكم يعني ده اللي هيوصلكم يعني عايزين توصلوا له اعبدوا يا عم انت قاعد تقول الكلام ده يا عم انت مش شايف الواقع ومش شايف النوازل يا اخواني والله ما هي جايه بمجهودنا اخواننا لو موتنا نفسنا هنعمل ايه لو موتنا نفسنا الواحد كان نايم في الحرم في غايه الاكتئاب في غاية الهم هتعمل ايه يا عم ده كفار على ضلال على مجلس عسكري على نص العصابة لسه قاعدة بره ومتحكمة في مقدرات البلد على سوريا على فلسطين على حرق المصحف في افغانستان هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه نايم في غاية الهم سبحان مبدل الاحوال ومغير الاحوال صحيت على تليفون الاخ من اخواني كده وانا قايم كده يا اخي والله سبحان الله لقيت فكرة كده في ذهني ايه ده انت ح... انت فرحان بمجهودك ولا فرحان بربنا انت معول على مجهودك ولا معول على فتح ربنا انت فكرك ان شغلك هو اللي هيجيبها ولا شغلنا كلنا اللي هيجيبها ولا فتح ربنا هو اللي لما هيتنزل هيجيبها يا جماعة عايزين نفهم بقى فتح ربنا له اسباب عشان ربنا يفتح علينا كناس ملتزمين عشان ربنا يفتح علينا ويفتح قلوب الشباب لكلامنا ويلتزموا عشان ربنا يفتح لنا قلوب الكفار ويسلموا عشان ربنا يفتح لنا ابواب تحكيم شريعته في الارض والدين يمكن ليه عشان ربنا يفتح لنا ابواب الرزق عشان ربنا يفتح لنا ابواب الامن عشان ربنا يفتح لنا الفتح له اسباب عشان ربنا يفتح عليك تبقى ام صلاح صلاح الدين عشان ربنا يفتح عليك ويستعملك في الدين ونصرته عشان ربنا يفتح عليك اللي شغال في موقع نت والموقع يبقى من اكبر مواقع العالم عشان ربنا يفتح عليك اللي شغال في الجمعيه الخيريه ومشاريعك يكتب لها القبول في الارض عشان ربنا يفتح عليك يا ايها الداعيه ويفتح القلوب لكلماتك عشان ربنا يفتح عليك يا طالب العلم ويرزقك فهم تنور بيه الدنيا عشان ربنا يفتح عليك ويا جماعه ويفتح علينا الفتح له اسباب من اعظم اسبابه قوه الاتصال بالله يا جبال اوبي معه بعدها والنا له الحديد بعدها الفتح المبين والتيسير العظيم الرسالة يعني يعني حاولت اوصل رسالة ولكن يعني قدر الوسع يا اخوانا دي اكبر نازلة انا كنت بتكلم عنها النهاردة نازلة الانصراف عن التربية نازلة ان الدين بقى سياسة ودعوة عامة وفين التربية الاخوة بتضيع انا كنت عايز اسمي الدرس ده الملتزمون في خطر الملتزمين ده مش معناه الملتحين والمنقبات الملتزمين دول اللي عايزين يوصلوا لربنا اللي عايزين يجاهدوا في طريق ربنا الملتزمين في اللي عايزين ربنا يستعملهم لنصرة الدين الملتزمون في خطر يا اخوانا انتوا بتضيعوا وانتوا مش حاسين انت يا بنتي بتنهاري وانت مش حاسه انت دينك بيروح انت عامل زي ال يعني كان يعني بتعبير احد مشايخنا كده الوزه لما بتتذبح فيقول لك تفضل ماشيه كده وماشيه على رجليها ولا كان في حاجه وفجاه تقوم واقعه من طولها على طول احنا يا جماعه مدبوحين من ضعف العباده واحنا مش حاسين قلوبنا مدبوحه قلوبنا خلاص بقت زي كوبايه الشاي اللي بقالها سنه ما اتغسلتش انت فكرك انها تيجي بايتين اللي تنضف ده انت محتاج مجهود يا اخوانا قوموا يا اخوانا قوموا التربيه الواحد سبحان الله يا جماعه احنا الدين عندنا عند ميكروفون وكاميرا بكلم اخواني الوقت من الدعاء واخواني الوقت من طلبه العلم الدين بقى ميكروفون وكاميرا كل اخ حلمه امتى هيبقى قدامي كاميرا واكلم الناس امتى هيبقى قدامي ميكروفون واتكلم في مؤتمر الدين عندنا عند السلفيين ما عادش غير صهر واحد صهر الدعوه العامه فين ان احنا ننزل ونربي الناس ونربي الاخوه فين ان احنا نتواجد في الارض فين شغل الارض الواحد سبحان الله في الدرس الاسبوعي بتاع المسجد عندنا في المنصورة الواحد كان يعني تفكيره زمان قبل كده ادي الدرس وامشي لقيت ان سبحان الله تقابل الناس اللي كانوا بيحضروا الدرس بعد كده في الحياة تلاقي اللي ضاع واللي ضل واللي بقى شغال صحفي في جريدة بتحارب دين ربنا ازاي يا اخوانا الدين مش انك انت تدي وترمي المرة دي بفضل ومنة الله في الدرس نعمل طب تعالوا نعمل بعد الدرس رحلة للمقابر ونطلع ونقعد جلسة في المقابر طب تعالوا بكرة عندنا ان شاء الله بإذن الله ليلة من ليالي دار الارقم كده نصلي العشاء ونصلي قيام ليل كده ونشرح جلسة قرآنية في النص ونقرب من ربنا وبعد كده نصلي تاني وبعد كده عملنا يوم تربوي ويوم اخوة نتعرف على بعض ونفتح افاق الت- ال- ال- المعرفة لبعض ال ال ال الافكار التربيه يا اخوانا نبقى مع بعض قال تعالى واصبر نفسك مع مع حرف مع ده يعني ان شاء الله باذن الله يعني عاي- اخطر حرف في القران حرف مع لما مع دي ضاعت من الدين يا ايها الدعاء الدين ضاع الدين انهار لما الداعيه بقى بيدي درس وبعد كده مع السلامه انا مش مع الناس ولا فاضي للناس انا ورايا تحضير درس تاني عشان ال 100 درس يبقوا 200 الناس ضاعت لازم نبقى مع الناس عشان كده ربنا بيقول محمد رسول الله والذين معه لما ربنا قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اصبر نفسك معاهم هم بقوا معاه الناس مش مع الدين ليه لان اهل الدين مش مع الناس اصلا اهل الدين مش مع الناس ار- ادي وارمي يا اخوانا احنا عاملين زي اللي بيخلف ويرمي والله عاملين زي اللي بيخلف ويرمي دعوة بلا تربية يعني بنخلف ونرمي الشاب يلتزم وبعد كده لازم نبقى نبقى مع الناس لازم نحافظ على الناس لازم نحقق مع ديت انا معاك الداعيه يقول للشباب في الدرس بتاعه كده انا معاكم انا معاكم المشكله اللي هتقابلكم في الطريق الى الله هتلاقوني معاكم مش ساعه في الاسبوع تشوفوني واجري اركب العربيه واطير لا انا معاكم موجود هنتقابل في نص الاسبوع تاني ونعمل يوم تربوي ونتقابل في اخر الاسبوع تاني ونعمل ليله تربويه ونتقابل يعني ان شاء الله برضه يوم نتقابل يعني احتمال الاسبوع ده نبدا ان شاء الله الخميس ده اهو برضه باذن الله دوره في فن الدعوه ما تقعدش تقول له ادعوا ادعوا ادعوا هو مش عارف يعمل ايه طب اعمل ايه يعني مش عارف اكلم الناس بروح بالتريقه عليه طب تعالوا نتعلم مع بعض فن الدعوه تعالوا نبقى مع بعض تعالوا نبقى ايدينا في ايدين بعض تعالوا نحقق اخطر حرف في القران اللي لو جه الدنيا كلها تتقلب انا اسف ولكن لما قارنت ما بين للاسف يعني الحوزات العلميه بتاعت غير اهل السنه خالص ناس من الضلال وما بين معاهد اعداد الدعاء بتاعتنا العلميه لقيت ان الثمره بتاعت الحوزات العلميه بتاعت الفرق الضاله بتطلع ثمره اكتر مننا ليه لان احنا عندنا بتدي الدرس طالب العلم او العالم بيدي الدرس وخلاص ومع السلامه انما عنده قاعد معاه قاعد له 10 ساعات ولا 12 ساعه في المكتبه لما اديك الدرس روح ذاكر طب انا في المذاكره بقى لقيت مشكله مش قادر اذاكر اه طب انا معاك طب انا حاسس بالرياء اه هفهمك ان ده شبهه الشيطان بيقذفها في قلبك طب انا هفهمك هفهمك معاك معاك يعني مش معناها لازقين لبعض 24 ساعه معاك يعني ادي ايدي هيت في ايديك كل ما هتقابل مشكله هتلاقيني معاك حرف مع ده لازم يرجع يا اهل الدين لازم نبقى وسط الاخوه تاني لازم نبقى وسط الملتزمين تاني عايز باذن الله سبحانه وتعالى في المنصوره نعمل يعني ايه زي يوم كده لكل الملتزمين يوم الاخوه مش هم في الجامعات الاجنبيه يقول لك dance day و photo day عايزين نعمل اخوه day الناس كلها تعرف بعض وتترابط مع بعض وتتعرف على بعض تعرف ديني كل واحد يتكلم نفسه في ايه والناس تعرف بعض الموضوع كبير يا اخوانا ولازم نرجع للتربيه وانا بكلم اخواني من في الدعاء واخواني في طلبه العلم وبقول لهم لازم نرجع وسط الناس الدين مش ميكروفون وكاميرا الدين مش ميكروفون وكاميرا واللي اتفتح عليه في الميكروفون والكاميرا هو اللي اتفتح عليه واللي ما اتفتحش عليه في الميكروفون والكاميرا يا عيني ما استعملش ما استعملش ليه ما استعملش ليه ما في مليون ثغر على الارض ننزل ونربي الناس ونشوف مشاكل الناس ونحط ايدنا في ايد الناس ياكل الطعام ويمشي في الاسواق نبقى بين الناس لقد جاءكم رسول من انفسكم نبقى زي الناس ولا و و واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نبقى مع الناس الثلاث كلمات دول لازم يرجعوا مع الناس بين الناس زي الناس لازم يا جماعه نرجع لهذا الامر تاني الوقت سحبنا بالنسبه لسوريا باذن الله سبحانه وتعالى احنا عاملين حمله كبيره يا ريت لو اخونا بس يقرب الكاميرا من هذا المشهد كده احنا عاملين حمله كبيره في المنصوره يعني ائتلاف الدعوه في المنصوره اه حمله اه اه يعني يعني حمله ايه سوريا لن تنحني او سوريا لا تنحني سوريا لا تنحني المشاهد طبعا بتاعه الورقه ممكن تبقى فظيعه وبشعه سوريا لا تنحني حملة سوريا لا تنحني زي ما انتم شايفين الكلمة على الشاشة لو دخلتوا على الفيسبوك وكتبتوا بالعربي حملة سوريا لا تنحني هتدخلوا على طول على الصفحة بتاعت الحملة الحملة دي يا اخوانا في رقبتنا الشعب المصري للأسف اتأخر في هذه النازلة ولكن مش معنى كده ان خلاص او حملة سوريا لا تنحني دي صور للمذابح والمتقطعين والمفرومين وال وال والجثث اللي بوحشية هؤلاء النصيريين العلويين الكفرة اللي بيحكموا سوريا دلوقتي وقيادات الجيش السوري كلها من هؤلاء النصيريين الكفرة عشان كده بيدبحوا في اهل السنة عشان ما عدتوش تيجوا تقولوا الشيعة يا مسلمين عشان تعرفوا مين هم الشيعة عشان تعرفوا الشيعة اهو المذابح دي كلها مذابح الشيعة لينا اهي المذابح دي كلها غل الشيعة على على السنة هم هناك ما يجوش نص في المية نصيريين ولكن هم اللي حاكمين سوريا طبعا ب ب بقوة اهل الباطل ولكن الله اقدر آه عليهم حملة سوريا لا تنحني عملناها في المنصورة وباذن الله في خلال ايام هنعمل مؤتمر كبير فيه يعني ايه يعني اكبر المشايخ بقى وكل الاتجاهات عندنا في المنصورة باذن الله سبحانه وتعالى من اجل لم تبرعات لسوريا يعني بفضل الله الوقت بقى ايه بنتعاون مع اتحاد الاطباء العرب ان الحملة تكبر اكتر ونوصل لهم اطباء وبنتعاون برضو مع اطباء عبر القارات عشان بفضل الله بيتكون الوقت لجنة اطباء يوصلهم لسوريا على الحدود مع تركيا وبرضه من ناحيه الاردن ولبنان يعني في بفضل الله في سكك والدنيا بفضل الله بتوصل بفضل الله المعونات والاغاثات الطبيه والاطباء والاموال والاموال والمعونات الغذائيه الحمله كبيره والموضوع كبير والموضوع خطير حمله سوريا لا تنحني انا بدعوكم انكم تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا عليه حملة سوريا لا تنحني ونبدأ نشوف هنشارك بايه وهننشر الحملة ازاي وتوصل لنا البوسترات دي ازاي ونطبعها في كل مكان ازاي ونوصلها لكل حتة ازاي ونلم تبرعات و... ب... بصورة طبعا ايه بصورة رسمية منظمة قوية جدا ونغيث اخواننا ازاي مصر اتأخرت في اغاثة سوريا يا اخواننا مصر اتأخرت جدا في اغاثة اختها طب يا عم مصر محتاجة ومصر مش لاقية يا اخي انفق انفق عليك يا اخوانا ده مصر دي دايما بتنفق على غيرها وربنا بيبعت لها يا جماعه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه تمن الايه ديت منابر النور في ظل عرش الله يوم القيامه هي منابر النور ببلاش هو ظل عرش الله بلاش ثم يا اخي احنا مش بني ادمين مصر فيها نازله وسوريا فيها نازله هنمشي في الاتجاهين زي شريطين القطر مع بعض هنمشي في الاثنين يعني الطفل اللي مذبوح ده وثلاث ارباع راسه طاير ده والطفل اللي محروق ومشوي ده والراجل اللي مذبوح ده والراجل اللي متقطع حتت ده يعني الناس دي ايه يعني دول مش مسلمين دول مش اخواننا دول مش ناس هنتسال قدام ربنا عنهم يوم القيامه فين يا اخوانا اغاثه اخواننا وفين دورنا لنصره اخواننا وازاي بنقول مسلمين وازاي بنقول ان احنا عندنا اصلا دين وعندنا اصلا كرامه وعندنا اصلا دم بيجري في عروقنا واحنا ما بنغش اخواننا واحنا شايفين حالهم كده قضيه سوريا دي لازم تتفتح يا مصريين ملف سوريا ده لازم يتفتح يا اهل مصر انتوا وكل المسلمين في العالم ملف سوريا لازم يتفتح مكتوب في الورقه اهو خمس اسماء جمعيات منظمه اطباء عبر القارات يعني دلوقتي اخواننا قاعدين مع اتحاد الاطباء العرب عشان كمان يعني عاملين مشروع كبير لسوريا ربنا يبارك فيهم النهارده يعني جزاهم الله خيرا يعني كان بينا يعني يعني اتصال واتصالات وبفضل ومنه الله عاملين مشاريع كبيره من اجل سوريا الجمعيات بدات تقوم او في جمعيات بدات تقوم ويعني بدانا نجمع تبرعات فعليا وهنوصل لهم اطباء واعانات وكل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى مش هنسيب اخواننا ومش هنسيب المجرم ده المجرم ده يعني يعني حرام يعني ان مصر ما لا سحبت سفير ولا طردت سفير حرام حرام يا اخواننا حرام يا اخوانا ده دم اخواننا اللي بيسيل ده الاطفال اللي بيشووهم والاطفال اللي عندهم شهور وبيشنقوهم والمسلمين اللي بيدبحوهم وبيقطعوهم وبيحرقوهم يعني احنا مش ممكن يعني فين ديننا بقى فين ديننا احنا بنغش اخواننا فحملة سوريا لا تنحني سوريا تاني اهوت الورقه اهيت حملة سوريا لا تنحني تكتبوا على الفيسبوك كده حملة سوريا لا تنحني تدخلوا باذن الله سبحانه وتعالى ونشارك ونتشارك مع بعض باذن الله كلنا باذن الله صفحه الفيسبوك بتاعتي اللي هي دكتور حازم شومان صفحه الفيسبوك بتاعتي بالانجليزي بقى ما ينفعش بالعربي صفحه الفيسبوك ديت اتمنى يعني في مرحله التربيه اللي احنا فيها انا يعني معدت زي الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت لما كان بيحصل نازله كنت بخلي الحلقه كلها على النازله دي الوقت لا الوقت الحلقه على الاقل 50 في 50 دقيقه منها عن الجهاد التربوي وعن انقاذ الملتزمين والملتزمات اللي بيضيعوا وعن ازاي نقوم بقى ونقوم قضيه التربيه تاني عشان يخرج رجاله ما انا قلت لكم في اول الحلقه يا رب مين يا رب اللي هيشيل الجهاد المؤمن العابد يا رب مين اللي هيقوم الدول المؤمن العابد الف لام ميم المكي هي الف لام ميم المدني عمركم ما هتقدروا تبنوا الدول غير بمشاعر مكه غير بايمانيات مكه غير بالاتصال بالله قضيه التربيه دي اخطر قضيه الان في مصر قضيه انقاذ السلفيين بينهاروا التيار السلفي بيقع بل التيار الالتزامي بيقع يا جماعه ومحدش حاسس الناس خلاص مفاهيمها بتتغير وبتتبدل والقلوب بتفسد ما ينف... لازم وقفه كل مره بنقول دوس بنزين النهارده بنقول دوس فرامل وقفي وشوفي سجاده الصلاه بتاعتك وقف وتضرع بين ايدين ربنا ولازم قضيه التربيه تقوم عشان كده صفحه الفيسبوك يعني بتاعتي ان شاء الله الفتره الجايه بقى هيبدا يبقى عليها نشاط باذن الله يعني هبدا هدخل بقى بنفسي وهيبدا يبقى عليها نشاط ان شاء الله يعني بقدر ما استطيع ونشاط تواصلي مع كل الاخوه والاخوات على النت وعلى الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى وهنبدا نبقى مع نحقق كلمه مع ديت لان الفضائيات طبعا صعب نبقى مع بعض لا مش صعب هنبقى مع بعض من خلال النت وقريبا ان شاء الله نعمل معسكرات مع بعض في مساجد و... وايام تربيه مع بعض ولكن طبعا الكلام ده ايه يعني ممكن اول حاجه نبدا بيها من خلال الفيسبوك باذن الله اللي عنده اقتراح تربوي للشباب والملتزمين والملتزمات والشباب والبنات على النت كله يدخل على صفحة الفيسبوك ويكتبه ويعني يعني الباشمهندس اللي ماسك الصفحة ان شاء الله يعني ايه ناخد الاقتراحات دي كلها مع بعض حملة سوريا لا تنحني ما تنسوهاش يا اخواني ابدا باذن الله سبحانه وتعالى ده الاسم على الفيسبوك ان شاء الله قريبا يعني يعني هنحاول نجهز لعمره تربويه عمره تربويه يعني ايقاظا لقضيه التربيه في مصر عمره تكون للاخوه كده الشباب بقى الغلبان بقى اللي معهوش فلوس يركب بقى الطيارات والكلام ده تبقى عمره بريه نشرح السيره كلها من خلال العمره باذن الله وتبقى عمره تربويه يبقى فيها اعتكاف في الحرم مش عايزين سكن يا عم السكن يبقى بعيد ولا حاجه رخيصه ولا حاجه مش عايزين طيارات يا عم عايزين نطلع في البر مع بعض نتربى في الطريق رايحين جايين زي ما هنتربى في الحرم عايزين عمره تبقى رخيصه ارخص ما تكون خالص على الاطلاق ولكن تلم جمع كبير جدا من الملتزمين باذن الله سبحانه وتعالى نروح بقى نعبد ربنا نقطع سجاجيد الحرم من العباده باذن الله سبحانه وتعالى ده قريبا قولوا يا رب يعني انا بقول لكم كده عشان تقولوا يا رب يفتح بهذا الامر ويفتح بهذه العمره التربويه هتبقى يعني يعني ايه فكره جديده العمرات اللي فاتت عمرات دعويه يعني هناخد الناس كلها ونطلع المره دي عمره تربويه ناخد الاخوه بحيث ان هم يتشحنوا قبل رمضان يرجعوا رمضان بقى ايه يكسروا الدنيا هنا بقى في العباده والدعوه وصناع المعروف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم افتح علينا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا اللهم امدنا بمدد من عندك اللهم اغث اخواننا في سوريا اللهم انتقم من بشار اللهم انتقم من هذا المجرم اللهم انتقم منه اللهم انتقم من النصريين العلويين في سوريا يا رب اللهم أزل دولتهم اللهم اكسر شوكتهم اللهم اقسم ظهورهم اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في المسجد الأقصى اللهم أغث إخواننا في بلاد الشام اللهم انصر دينك اللهم انتقم ممن حرقوا المصحف يا رب اللهم انتقم منهم اللهم مزقهم شر ممزق اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم اللهم اذن لمصر بحاكم اسلامي يطبق فينا شرعك اللهم اذن لمصر بحاكم يطبق فينا شرعك اللهم اذن لمصر بحاكم يطبق فينا شرعك يا رب العالمين يا رب العالمين اخر جمله يا اخوانا احنا دلوقتي بنفكر رئيس اسلامي ولا رئيس توافقي لمصر انا بقول لو ما فيش في جمهورية مصر العربية غير خمسة هيختاروا رئيس اسلامي زي حازم صلاح اسماعيل او ما يعادله هبقى انا واحد من الخمسة دول فكرة رئيس توافقي دي فكرة مرفوضة تماما تماما تماما لا هنكرر غلطة محمد علي ولا غلطة جمال عبد الناصر تاني وندفع 200 سنة من عمر مصر تاني يعني انا بالنسبة لي على على صغري انا يعني بدمي مع رئيس اسلامي يا حازم صلاح ابو اسماعيل يا ما يعادله انما الاقوال اللي بتطلع داخل التيار الاسلامي رئيس توافقي دي انتهت وخلصت يا اخوانا ابدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي و...